الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، يعني أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء أو الأمسية التربوية دي نافعة لي ولكم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا جميعا لقاء اليوم عايز أقسمه إلى قسمين القسم الأول أشبه يعني بمقدمة بعض النصائح آه، بخصوص الوضع الحالي وال يعني كثرة النقاشات والأسئلة اللي بتيجي وللأسف قلة يعني الدروس اللي الواحد بيديها فقلت يعني مجموعة من النصايح أقولها في الأول كده إن شاء الله ويعني نخلص من النصايح دي لمجلس اليوم ولقاء اليوم اللي هو بيتكلم بعنوان بناء الأعمال من خلال سورة الحشر وهو أصلا ال- النصف الثاني من اللقاء هو آه، يعني أحد الحلول للقضايا اللي أنا هتكلم عنها في النصف الأول يبقى النصف الأول إن شاء الله آه، مش لازم يبقوا نصين يعني قصاد بعض يعني المهم الجزء الأول مقدمة آه، فيها بعض ال- النصائح ثم بعد ذلك إن شاء الله نخلص للموضوع الأساسي للقاء وهو سواء بقى بناء الأعمال أو مجموعات العمل زي ما نتناقش مع بعض إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى طيب آه، بالنسبة لمجموعة النصائح اللي حابب أبدأ بيها في الأول قبل اللقاء اللي عاش وضع معين من التدين أو الالتزام أو أيا كان الاسم يعني من فترة طويلة ثم آه، مع انتشار السوشيال ميديا بقى وسائل التواصل آه، حصل نوع من التغير في تصورات التدين وتصورات الالتزام والأعمال وطبعا تغيرات الظروف الكتيرة سواء تغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كل التغيرات دي حصل لها انعكاس على آه، طبيعة تدين الناس وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق أحاول يعني لو خل... يعني لو يعني الموضوع اكتمل هحاول ان اللقاء الجاي والامسيه التربويه القادمه تكون عن قضيه التدين معنى التدين واركان التدين يعني بتبقى جوله كده في ما- يعني قضيه التدين وكنت كنت كتبت تغريده قبل كده ان لو انا عايز اعمل درس عن قضيه التدين وبصراحه استقبلت مجموعه من الاجابات كانت جيده بفضل الله فتحت ال- الافاق عن تصورات الناس عن التدين وده نقطة مهمة بل أنا أصلا كان غرضي من الدرس الأول اللي هو سورة المرسلات والدرس الثاني بتاع النهاردة إن شاء الله إن هي مقدمات تساعدنا في الكلام عن التدين بحيث وأنا بتكلم آه، أحيل إلى هذه الدروس أو دروس أخرى فالوضع الحالي آه، مختلف نوعا ما عن الوضع القديم الوضع القديم كان ال- ال- النشاطات أكثرها نشاطات حركية على الأرض يعني كان كانش فيه أصلا إنترنت آه، منتشر بهذه الطريقة وكان اغلب النشاطات الدينيه بتكون نشاطات يعني انا أنا ممكن نسميها نشاطات ارضيه على الارض مش في الفضاء مش في الفضاء الالكتروني مش في الانترنت اغلبها نشاطات تحفيظ قران إيه، مقرأة دروس علم مجالس وعظيه إيه، يعني كانت اغلب النشاطات حتى الخلافات اللي ما بين التيارات الاسلاميه كلها كانت خلافات على الارض تلاقي خناقه على مسجد تلاقي خلاف مش عارف على ايه تلاقي نقاش في مسائل فكان الأث- يعني كان الشخص منهمك وجزء كبير من طاقته بتخرج في الواقع الحقيقي على الارض ايا كان بقى تقييمنا ان ده كان ممكن فيه نوع من ال... طبعا كان فيه اخطاء وكان فيه آه، وده مش نقاش النهارده يعني استدراك هذه الاخطاء او تصحيح هذه الاخطاء لا انا اقصد بوصف الحاله دلوقتي انا بتكلم بصوره توصيفيه قبل ما انتقل ل- للصوره التقييميه فكان اغلب النقاشات واغلب الخلافات كانت على الواقع الارضي بعد كده حصل توقف لأغلب النشاطات الدينية على الأرض وانتقل ده أغلبه إلى الواقع الافتراضي اللي هو وسائل التواصل أو الإنترنت عموما والخلافات اكتسبت أيضا واقع كلامي أكتر منها إلى واقع الأفعال مع آه، انفتاح عموم المسلمين وعموم الإخوة والأخوات على مسائل كان آه، يعني كانت منغلقة شوية في الأروقة العلمية قضايا كلامية الخلافات الكلامية في المسائل العقدية خلافات مذهبية كانت بتكون موجودة طبعا ولا زالت يعني هي موجودة في الماضي وفي الحاضر ولا تزال يعني لكن أقصد كانت منحصرة في أروقة معينة وكان اللي بيطلع عليها واللي بيقتحم في تفاصيلها اللي قطع شوط معين من العلوم الشرعية بل كان ممكن الأخ يسمع عن مسألة من المسائل اللي فيها خلافات وتكون يعني مسائل من الم- اللي مولعة الدنيا يعني في الخلافات ما بين التيارات الإسلامية كان لأنه مش متفهمها أو ما عندوش وسائل الوصول إليها كان لا يلقي لها بالا هيعمل إيه يعني دلوقتي أي مسألة تتفتح في أي باب من الأبواب في أي فرع من فروع العلم العامة عموم الناس بيشارك في هذا الأمر فده بيضخم القضية بتاخد حجم كبير وبتبقى عامله زي النار اللي كل ما واحد بيساهم فيها حتى لو بلايك بتبقى اشبه بالحطب اللي بتزود القضيه دي فاصبح للاسف عندنا نوع من الفراغ الديني العملي في الواقع تاني اصبح عندنا نوع من الفراغ الديني العملي على مستوى الاعمال يعني تجد مجموعه من الناس ساكنين في مكان وتجد ان المسجد اللي بيصلوا فيه ما عادش فيه حرص حتى على صلاه الجماعه ما عادش فيه تعليم للناس قراءه الفاتحه حتى ضبط قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى أي نشاط اجتماعي حتى أو خيري بقى فيه تكاسل عنه أي نشاط تعليمي أي نشاط حركي على الأرض لأسباب كتير جعل في زهد في هذه الأمور أو تكاسل وده هحاول أتكلم عنه إن شاء الله في خلال سورة الحشر النهاردة في مسألة بناء الأعمال الفراغ ده اللي هو التوقف العمل مش بتكلم على نقص معلوماتي بتكلم على الفراغ العملي في حياتك يعني لو كل واحد دلوقتي عايز يبحث عن مستوى الاعمال الواقعيه في حياتي على الارض مش ان هو وده انا لا اقلل منه ابدا يعني مش ان هو مشارك في برنامج تعليمي او في معهد او في مساق او في ايا كان لا انا بتكلم على مستوى اعمالي على الارض غياب الواقع العملي ده طبيعي جدا عند الانسان انه بيصنع حاله من الجوع النفسي للاعمال النفس لما ما بتنشغلش باعمال وبرضه تأكي... و... تاني هذا لا يعني ان الامور اللي على الانترنت ليست اعمالا نعم هي اعمال والعلم من الاعمال لكن اقصد ان حركه الانسان على الارض بت... بتفرغ جزء كبير من طاقته حتى ال... القضيه الدنيويه يعني انا الشخص اللي بيكون فارغ دنيويا بيحصل له مشكله ليه؟ غياب الواقع الحركي في حياة الإنسان الدنيا والدنيوي بيعمل نوع من طاقة محبوسة داخل الإنسان بتخلي الطاقة دي دماغه هنا بتبدأ تتحرك في, في الأماكن عايزة تفرغ الطاقة فممكن تتجه للفرجة على اليوتيوب على القضايا تافهة انشغال بخلافات مش هي أولى في حياته هو بداخله طاقة لما الإنسان بيفرغ الطاقة دي في مسارها الصحيح سواء الديني أو الدنيوي بيشعر بنوع من التوازن النفسي على المستوى حتى العملي بيحصل نوع من التوازن انسان بيحقق نوع من ان هو بيحقق ذاته بيروح شغله بيرجع بينزل يحفظ يعني حركته ديت بتفرغ جزء من طاقته بتديله نوع من التوازن في احتياجات نفسيه سدت يعني تم تغذيتها تغذيتها من خلال الحركه لما ده غاب فاصبح في نوع من يعني عايز اقول اصبح كان النفس بتتاكل قاعده بتاكل في يعني تتاكل النفس وبتبحث عن سد الفراغ العملي ده باي انشطه بقى بخناقه على الفيسبوك بحفله بيحفلوا على واحد بمساله داخل يناقش فيها وما عندوش فيها اي معلومات بخلافات ايا كان الفراغ ده هو بيبحث عن سده ازاي بيطلع طاقته دي طبعا مش كل الناس كده في ناس بفضل الله بتطلع طاقتها في الاتجاه السليم زي بالظبط الفراغ اللي عملته كورونا لما جت كورونا كتير ليه ليه ناس كتير جت دخلت في ازمات نفسيه بل احد انواع الاكتئاب وان كان يعني ده مش توصيف دقيق يعني اللي هو بيسموه اكتئاب بيجي في الشتاء توقف الحركه في فصل الشتاء في بعض الدول توقف الشلل التام بيعمل نوع من الاكتئاب عند الناس برضه مش الاكتئاب بالمعنى الحرفي يعني لكن اقصد بمعنى الاحباط و وده حصل في كورونا ناس كتير في ازمه كورونا في بداية الأزمة والفزع والهلع اللي كان موجود مع حالة الحجر الصحي اللي كانت موجودة في أغلب الدول ده خلى الناس تدخل في حالة من التوقف والشلل الحياتي لحياتها الحركية دخلهم برضو في نوع من الإحباط والاكتئاب وده واقع الوقت في حياتنا الدين لذلك احنا محتاجين نتفهم ده عشان نعرف ازاي نتغلب عليه او على الاقل نتعامل معاه ما نخلوش يسيطر علينا ما نخليش حالة الفراغ العملي اللي في حياتنا دي تدخلنا في اكتئاب وفي إحباط وتدخلنا في انصراف بقى عن الدين أو أفكار خاطئة ممكن العقل يتجه إليها لأن حالة التوقف الحركي دي خلتك بتمارس أغلب دينك من بيتك حتى لو أنت بتتصل بمئات وألوف من الناس من خلال التواصل الاجتماعي لكن احيانا ده بيشعرك بنوع من الوحده وانك انت بمفردك لان محدش مطلع على واقعك محدش متصل بيك اتصال مباشر والثبات بمفردك صعب الانسان بيمر بتقلبات ده ال- الواحد بيجي له اسئله احيانا الشخص بيكون داخل يسمع شيء علمي يروح يشوف حاجه اباحيه فمساله الاعتماد الكلي على التواصل الاجتماعي ده برضو تاني بكرر ودي من النقاط اللي هتكلم عنها في المقدمه مش معنى ان احنا بنذكر سلبيات شيء ان احنا نتوقف منه او نتركه انا بكلمكم من خلال وسائل التواصل انا بتواصل معاكم دلوقتي من خلال قناه تليجرام اللي هي وسائل التواصل لكن اقصد استحضارك يعني مثلا لما تسمع كان درس جميل وان كان طويل شويه وعايز تركيز بس رائع للشيخ عبد الله الوهيبي وبيتكلم عن اثر مش فاكر اسم درس القراءه باين في في زمن مواقع التواصل حاجه زي كده والكتب الكتير والدراسات اللي اتعملت في سلبيات مواقع التواصل هل ده معناه انك تتركها لا يعني لما القرآن ذكر الذم للدنيا هل القرآن لما بيقدم الحل انك تترك الدنيا لا انت تكون على حذر وتكون على وعي وانت في هذه الدنيا فكذلك انا لما بكلمكم دلوقتي على شكل الدين اللي اتغير او شكل التدين او شكل الحياة كلها مش بس الدين يعني في وظائف ظهرت من بعد كورونا يعني الوظائف اللي بقت اونلاين دي حاجات بقت زياده جدا وزادت وده حصل تغيرات كتير يعني موقع زي زوم الارقام انتقلت فيه تضاعفت يعني عشرات المرات بسبب ازمه كورونا ففي تغيرات لشكل الحياه بيحصل فايضا تغيرات شكل الحياه دي بتسمع بشكل بقى او باخر في التدين بتاعنا و... و... والشخصيات وركزوا في النقطه دي الشخصيات اللي ملهاش جهود علميه قويه فرديه او عندها طاقه تعبديه لوحدها اللي اللي ما عندوش الحاجتين دول بيتعب لوحده في زمن بقى الانفصال عن الحركه على الارض وزمن ان هو يكون لوحده بيشعر بنوع من الفراغ في حياته التاني وحتى مش كلهم يعني بس الشخصيات العلميه والشخصيات التعبديه ان صح في التسميه بيعرف يمارس جزء كبير من دينه بمفرده نوعا ما لكن غالب الناس ما بينطبقش عليهم الاثنين دول مش يعني مش جزء كبير من يومه مش مثلا بيقضي 16 ساعة في طلب العلم ولا بيقضي بقى بيتنفل وبيصلي قيام ليل كتير ونوافل واذكار فبالتالي استطاع انه يسد جزء كبير من الجوف اللي بداخله لا اغلبنا اللي هو انا زيي وزي اغلب الناس الواحد بيشوفهم في حياته بيقابلهم لا هو في جزء كبير من حياتي في بياخد طابع حركي محتاج يحتك مع الناس الطاقه ديت اللي, اللي, اللي للاسف ما وجدتش تفريغ ليها بل انا عايز اقول لكم والله يا جماعه يعني وهي دي فكره ان هي اسمها امسيه تربويه ان هي نوع من الدردشه كتير من الشباب كان بيحل بعض ازماته النفسيه من خلال انه بينخرط في الواقع انه بينزل يلتحق بجمعيه خيريه انه بيلتحق بمسجد بيمارس فيه نشاطات انه بيقوم على عمل من اعمال الدين في الارض فكان جزء كبير من الطاقه لان من, من وسائل معالجه النفس او مش بس معالجه النفس انقاذ النفس قبل ان تسقط في فيما اسميه انا المنطقه المظلمه ودي برضو ان شاء الله هنتكلم عنها في درس لوحدي انشغال النفس بشيء نافع قعود النفس عن الانشغال بيدخل النفس في دايره ان هو بيلوم نفسه انه فاشل وبعد كده مش لاقي حاجه يعملها فيفشل اكتر فمش لاقي نفسه انه فاشل فيفرغ طاقته ديت في شيء تافه او شيء حرام فنفسه ترجع تلومه لوم اكتر والشيطان بيبقى فاهم الدايره دي كويس بل بالعكس احيانا الشيطان بيلوم بيلومه على الوقوع في المعاصي تخيلوا تخيلوا حينما يعظ الشيطان الشيطان يعظ فبدا ليه لانه عايز يدخله لحاله الاكتئاب وان انت فاشل وانك مفيش منك امل ويدخل في الدايره دي الدايره دي كانت بتتكسر بلقاء اخوانك بحضورك للدروس بنشاطاتك الحركيه على الارض لكن انت احيانا الدايره ديت لما تيجي تدخل السوشيال ميديا وتلاقي خناقه على مساله انت اصلا ما تعرفش عليها حاجه فتتخانق وتشتم وتقعد تحفل معاهم انت بترجع بعد ده بترجع اكثر جوعا نفسك لم تتلقى الغذاء بالعكس ف فاصبح ان ده الواحد انا بكلمكم من واقع يعني سواء رسائل جات لي أو يعني بعض الشباب بعت لي آآ هو بي بيشعر بده، يعني أنا باكلمك ممكن ال ال ال سواء لو حد بيسمعنا في دول تانية أو ما عندوش الأزمات دي يبقى كويس. يبقى خير يعني. لكن أنا باتكلم إن غياب تاني اللي أنا باتكلم فيه، غياب الواقع العملي على أرض الواقع، ثم تحول الدين إلى الواقع الافتراضي، وإن أغلب الدين بتاعنا بقى مجرد نقاشات كلامية لا يترتب عليها الشعور بالمعنى التعبدي حتى للعلم، ولا شعور بالمعاني التعبدية ال آآ يعني ال الفلوسي على واقع على مواقع التواصل لم يثمر طاقة تعبدية أو طاقة إيمانية بداخلي، بالعكس أحيانًا بيزوّد حالة الجوع النفسي اللي اللي جوايا، مع ممكن يكون الإنسان بيمُر بأزمات دنيوية أو عدم وجود فرصة آآ وخصوصًا ده بيحصل مع كتير من الأخوات، فرصة دنيوية مثلًا آآ تخرّج فيها طاقتها، ويكون الأمر فيه مباح يعني، ده ممكن يدخّل الإنسان في حالات من الضغط والإحباط و، و، فالمطالب إن هو يتعامل مع الوضع ده، ينتزع نفسه من هذا الوضع. آآ أحد وسائل بقى انتزاع النفس من الوضع ده، أنا فيما أسميه بناء مجموعات العمل. أحد وسائل انتشال النفس من الوضع ده الحالي، ما أسميه بناء مجموعات العمل، وده اللي أنا كنت عايز أتكلم بقى عنه من خلال سورة الحشر. طيب قبل ما أتكلم على بناء مجموعات العمل، اللي هي أحد الحلول المطروحة للخروج من الوضع ده، عشان الإنسان ما يجدش نفسه مُحبط مُكتئب، بيمُر بأزمات نفسية وضغط آآ مش يعني مش عارف ي يخرّج طاقته بصورة جيدة، عشان ما يوصل ما يوصلش لما أسميه بالمنطقة المظلمة، اللي ممكن ترتد يعني عليه بصورة عنيفة، وللأسف تخلّيه يفقد توازنه، ولمّا الإنسان بيفقد توازنه بياخد قرارات هوجاء. يعني يترك بيئة الإيمان، آآ يسافر لأماكن يهاجر لبيئة آآ ما فيش ليها أي علاقة بالدين، آآ ممكن ينتحر والعياذ بالله، يعني ممكن ياخد قرارات عنيفة بصورة يعني مع كمان وضع الحالة ال ال الأزمات المجتمع بيمُر بيها، وده برضه دي عايزة درس لوحده. فأنا ما أسمحش لنفسي من بدري زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج، ما أسمحش لنفسي إن أنا أوصل للوضع ده. قبل ما أبدأ برضه بالكلام، آآ عايز أقول نقطة مهمة، كنت مجمّع شوية نصايح كده، آآ بحيث يبقوا في درس لوحدهم، يعني نصايح عامة أو كده، بس هاخد منهم نصيحة أقولها دلوقتي، وأرجع أعيدها في درس النصايح إن شاء الله. إن إحنا و وده برضه غالب اللي باكلمكم فيه يا جماعة ده عبارة عن ردود أفعال لأسئلة جات لي أو لنقاشات أو تعليقات قريتها. من الحاجات الغريبة اللي أنا وجدتها، آآ مش عايز أسميها خطورة أو إشكالية مثلًا، التطبيق الحرفي للمواعظ. خلّيني أسميها كده، التطبيق الحرفي للمواعظ. آآ ممكن بادية الرأي كده الإنسان لمّا يسمع الكلمة دي، آآ شايف إن هي حاجة كويسة، أومال أنت عايز إيه ما إحنا هو مش أنت بتوعظ عشان نطبّق؟ آه، لكن أحيانًا الإنسان لابد إن يكون عنده فِقه في تطبيق آآ هذه المواعظ التي يستمع إليها إلى واقعه، لأن المتكلم لا يحيط بواقعِك، ويستحيل وأرجو إن أنتم تركزوا جدًا في النقطة ديّة، يستحيل إن إنسان في درس واحد يحيط بكل الأمور والع والاحترازات ولوازم الكلام و وده للأسف خلّانا كتير وإحنا بنتكلم يعني لو تراقبوا لغة الدعاة في الفترة الأخيرة، تلاقيهم بدأوا يكرروا من كلمة إيه وده مش معناه وأصل أنا مش قصدي، قاعد بيحترز من كتر ما هو ما عادش عارف يطلق الكلام. في حين إن العرب كان طبيعي تطلق الكلام، ثم الكلام يُقيّد في موطن آخر. لذلك لمّا حد كان باعت لي آآ بيقول لي يعني إيه يعني أكتر من حد كمان يعني، إن في بعض الدروس كل واحد في درس معيّن يعني ممكن يكون أذاه، ح حس بالدرس ده بيأذيه نفسيًا أو الدرس ده آآ مش بيأذيه نفسيًا، الدرس ده عمل له مثلًا بلبلة في طريقة تفكيره، آآ أو واحد يقول لي أنا كنت باسمع الشيخ فلان فقال معلومة، المعلومة دي بلبلتني جدًا. وتلاقي واحد تاني باعت لي يقول لي كنت باسمع فلان أو فلان أو باسمعك أنت قُلت كذا عملت لي نوع من البلبلة، فأنت هو الصح هو أنا المفروض مجموع كلام الشخص يعني أنا ل عشان أقيّم او حتى اخد فكرة لو لو انا يا جماعة عايز أت- عايز اخد مثلا طريقة القرآن في التعامل مع الدنيا ما ينفعش حتى القرآن اهو ده انا جبت لكم اشرف الكلام كلام الله ما ينفعش اخده بطريقة مجتزأة كان دايما الشيخ مصطفى العلوي اول نصيحة كان من النصائح اللي كان بيقولها لي يقول لي اجمع النصوص في المسألة الواحدة كان حتى له كتاب كده كتيب كان نزله زمان اسمه الفقه في الدين كان عامل بحث في المسألة دي انك انت إيه، قبل ما تتكلم في حاجة حاول تجمع النصوص في المسألة الواحدة ما تجتزئش الكلام يعني في فرق بين ان احنا نقول هذا الكلام خطأ وبين الكلام ده ناقص الكلام ده ينقصه ما يكمله ف- ففكرة التطبيق الحرفي للمواعظ بتخلي الانسان يسمع كلمة اه انا كنت بقول ان يستحيل الداعية المتكلم يحيط ويستدرك ويحترز ويبين في درس واحد يعني انا مثلا انفعلت ب- بقضية ما دنيوية أو فاتكلمت في درس إيه يعني لما تسمع شيخ بيتكلم عن حقارة الدنيا هل معنى هذا الكلام إن دي دعوة عامة لكل طالب أن يتوقف عن المذاكرة ولكل طبيب أن يتوقف عن العمل ولكل مهندس لا طبعا هو ده مش معناه كده هو مين اللي قال إن ده بيستلزم ده خطورة بقى التطبيق الحرفي لده بيعمل نوع يا اما انا بقى احبط اقول انا فاشل وان هذا الدين لا ينفعني وان الدين ده اكبر مني او اتهم الدين واقول الدين ده لا يناسب الحياة هذا الدين نزل لواقع غير واقع الدين ده نزل لواقع الصحابة مثال جميل قوي سمعته من احد مشايخي إيه، دكتور طه نجا ربنا يحفظه كان بيشرح حديث إيه، راجل راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان جاره بيؤذيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له آه، القي متاعك في الطريق فالناس لما هتشوف متاعك ملقى في الطريق هتعدي عليك تقول لك انت ليه عامل كده فتقول لهم والله فلان جاري بيأذيني فلما عمل كده الناس عدت عليه بالفعل قالت له انت ليه سايب متاعك في الطريق في نص الشارع كده قال لهم والله جاري بيأذيني فيلعنون جاره معقول جارك بيأذيك لا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار وازاي جارك يأذيك فيلعنون الجار فجاره لما وجد نفسه يلعن من المارة على هذا الرجل خاف على نفسه فراح جري للنبي صلى الله عليه وسلم ايا كان بقى روايات كتير وان لعنه الله تسبقهم او قريب المهم الراجل خاف وراح صالح الراجل خلاه يرجع متاعه الحديث مشهور موجود يعني في الادب المفرد وغيره فالشاهد الشيخ كان بيعلق تعليق بيقول ايه ينبغي ان نفهم فقه تطبيقات مثل هذه الاحاديث بين ان واقعه عامه ده نصيحه عامه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من اذاه جاره فليلقي متاعه في الطريق لا انا ما قالش كده دي اللي حصل ده بيسموها واقعه عين يعني ايه واقعة عين؟ يعني دي مناسبة للراجل ده للحالة دي زي ما في بعض الوصايا كانت بتناسب الشخص ده فمن اجتمعت فيه مثل هذه الظروف تنفع معه مثل هذه النصيحة فالشيخ بيقول لكن انت ممكن دلوقتي جارك يأذيك فتطلع متاعك في نص الطريق يتسرق عادي جدا ما تتصورش ان الناس يعني عادي يسرقوه او عادي يا سيدي انت ناس هتعدي هتقول لك لا حول ولا قوة الا بالله انت مطلع عفشك في نص الشارع ليه كده تقول لهم جارك بيديني يقولوا ايه يلعن الله هذا الرجل الذي آذاك آه، مش ع- عادي الراجل التاني اللي بيتلعن قاعد عادي جدا ولا في دماغه يقول لك سمعني احلى لعن انا مش في دماغي جدا ولا يع- فما ت... فهنا ممكن الشخص يقول ايه ده انا اشك في السنه السنه لم تاتي بحلول لواقعنا يا ابني هو هو يعني ليه الطريقه دي في التفكير هو احنا اللي ما ما كناش متفاهمين كيف نتعامل معاه برضو لما واحد إيه مثلا إيه، يسمع عن مدح كتاب سير أعلام النبلاء وده من أعظم كتب الإسلام حقيقة ويا سلام لو تقرأ له مختصر بقى وتهذيب له تهذيبين كده تهذيب بتاع دكتور محمد موسى شريف وتهذيب تاني سبحان الله نسيت اسمه هفتكره دلوقتي له أكتر من تهذيب يعني بس دول أكتر اتنين أنا بحبهم فلما نقول إيه يا جماعة إيه خلوا الكتب اللي زي دي جنبكم كده آه، تهذيب سواء حلية الأولياء تهذيب آه، أيا كان الكتب اللي فيها آثار عن السلف عيشوا مع واقع السلف فممكن واحد يقرأ ترجمة مثلا إبراهيم النخعي أو أي ترجمة من التراجم إبراهيم بن أدهم أي واحد وكان زاهد وكان فعايز يطبق ال ال الكلام بصورة حرفية لا احنا بنقول لك زود إيمانك آه، عايش كلام السلف في فرق بين الس- السماع عن المقامات العالية في الدين ثم كيفية الوصول إليها السماع يا جماعة عن المقام ممكن ياخد منك خمس دقايق يعني انا ممكن اكلمك عن مقام احنا لو هنتكلم عن مدارج السالكين اكلمك عن درجه من هذه المدارج عاليه جدا تاخد مني خمس دقايق تطبيقها ممكن ياخد منك عشر سنين فاحنا عايزين واقعيه في تصوراتنا للطريق الذي نسير فيه ف... فالتطبيق الحرفي احيانا انك تسمع كلمه لشيخ تبلبلك وتسمع كلمه واحد مثلا يسمع كلمه في درس والكلمة مش خاطئة ان الدعاء بيحل المشاكل واحد تاني سمع ان الاستغفار بيحل المشاكل واحد تالت سمع ان الصدقة بتحل فكل واحد من دول راح يطبق يقول لك انا مشكلتي ما اتحلتش فاما يحبط ويترك الطاعة او يتهم الدين ايوه ما هو في قيود فيما نشاء لمن نريد في او يعجل له في الدنيا او تدخر له في الاخره ويصرف عنه من السوء في تقول لي اصل الشيخ ما قالهاش ماشي ممكن يكون قالها في حته تانية لا لا يعني لا اتعجل يا سيدي الشيخ غلط لا اتعجل في مثل هذه الامور نكمل بقى ندخل في الجزء الثاني من الدرس اللي هو اصلا المفروض كان درس معمول عنه لكن زي ما قلت لكم يعني ايه انا خدت جزء بس من النصيحه انا كنت عامل مجموعه من النصايح لان طبعا هو يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا سبت الفيسبوك لكن للاسف يعني بتجيلي رسائل من بعض الاخوه وكده إيه بتشوف فعلا قد ايه ناس ممكن تنشغل ممكن إيه يضحك عليها ممكن يحصل نوع من ضرب في المحكمات يعني فالواحد بيبقى مستغرب ليه لذلك انا من من المنشورات الجميله اللي قراتها على التليجرام الشيخ خالد بهاء معلش هجيبها لكم واقراها لكم عجبني قوي جدا فكره المنشور بصراحه بيقول ايه بيقول بئس الطويلبه الجدد بئس الطويلبه الجدد طلبه العلم يعني ليه بئس الطويلبه لانهم بلا محكمات يميلون مع اهون نسمه يعني اي نسمه معديه كده بي... اي رياح بسيطه بيميل معاه خناقات ومشاكل تلاقيه على طول فيقول وبئس الأصبع أصبع الفيس يكون القول ظاهر الفساد لا يقره عقل ولم يقله أحد وليس عليه برهان والحجة أنه باطل فيعجل الولد بإصبعه ويعجب به يعني يحط لايك يعني ثم يحامي يدافع عنه بيقول إيه بقى في الآخر خذ دائرتك وتعال بعد أربعين أخرى باكيا اللي بيحصل فعلا يا جماعة إن الناس الدين العلوم استقرت ومبنيه واللي عايز يطلب العلم والعباده يعني في في قضايا واضحه جدا في الدين وخصوصا لعموم الناس اللي زي يعني اللي هو مش طالب علم متقدم ولا حاجه وتلاقي شاغل نفسه وفلان طلع نظريه جديده في التفسير ولا حق فلان بيذكر الخلافات يا عم انت مالك وتلاقيه ضيع ويعني بيمشي وراه مئات من الاخوه والاخوات ويعي... ويعيشوا بقى 40 سنه في التيه لغايه لما يجي الجيل اللي وراه وهكذا وجيل ورا اجيال عماله يعني ليه مش ليه ليه ليه نؤفك يؤفك عنه من أوفك ليه مش عايزين نستقيم يعني ليه ليه الانسان بيحب الغموض بيحب ال... ال... الحاجات الخفيه والدين واضح قدامك اهو يعني ليه منشغل قوي بالقضايا الكلاميه والخلافيه يا عم تخليك مع ما تدخلش في اي خلافات خليك مع كلام السلف يا عم الزم جمل الكتاب والسنه وظواهر كلام السلف ولما تبقى خلاص تتقدم في طلب العلم وتدرس علوم الادوات والفروع انت مش هتسمعني خلاص انت مش محتاجني نرجع للجزء الثاني من الدرس وهو انا كنت بقول دلوقتي احد عوامل ركزوا بقى معايا كده احد عوامل الخروج من الاحباط وال, وال... ودايرة الفراغ مش بس الإحباط ودايرة الفراغ العملي الموجود في حياتنا يا جماعة إنك تكون ما تكونش لوحدك ألا تكون بمفردك تاني أحد أنا بحاول أحترز أهو أحد وسائل الخروج من الفراغ الحركي والفراغ العملي والفراغ النفسي اللي بيمر بيه الناس ألا يكون بمفرده وإن اضطر لذلك فالله يعصمه لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش حدش يقول لي اصل انا ظروفي مختلفه ولا استطيع خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك لذلك انا كنت عامل درس برضو زمان قوي بعنوان حتى لو لوحدك ان حتى لوحدك ربنا سبحانه وتعالى يحفظك لكن انا بتكلم على اللي يستطيع إن هو لا يكون في هذه الدائرة بمفرده طيب إيه الوسائل لده يا جماعة إيه زمان كان عشان برضو أكون أكثر وضوحا معاكم يعني خصوصا في الواقع المصري يعني كان الخروج من إنك تكون لوحدك بيبقى بحاجة من اتنين غالبا يعني إما إن في شيخ كبير مشهور فله درس كبير فأنت بتحضر الدرس دوت فبتكون ضمن هؤلاء الحضور ف بتجد ممن يتقاربون معك فكريا لما بيسمعوا نفس الشيخ تجد صحبة أو كان إنه بينتمي لجماعة لك أنا ما أعرفش أعيش لوحدي أنا أنتمي لجماعة ويعني حقيقة بدون خوض بقى في التفاصيل وده ممكن ل... يعني لو ربنا عنا كده نتكلم عنه في درس التدين يعني النموذجين دول أنا لا أرى إن هم يعني كانوا بيقدموا حلول جيدة بالعكس انا شايف ان كان ليهم بعض الاثار السلبيه طيب ازاي بقى ما اكونش لوحدي وفي نفس الوقت قضيه الجماعه انا انا متاخد منها موقف سلبي لان في فارق بين جماعه انت بتنتمي ليها انتماء كلي وبين مجموعه عمل يعني مجموعه العمل ده انت ضمن عموم المسلمين لكن بتعمل عمل زي بالظبط مثلا لما بيكون جمعيه خيريه او ده ما, بي ما, ما, ما, ما لا تطالب الجمعية دي بانتماء كل المسلمين إليها ولا يفعلون العمل الخيري لا ده هم مجموعة عملوا عمل أيا كان بقى عملوا معهد علمي عملوا أي... لكن لا يعمم على عموم المسلمين طيب ندخل بقى في النقطة المهمة أنا قلت المقدمة دي ليه عشان لما بقول كلمة مجموعة عمل أنا لا أقصد بيها لا النموذج ده ولا النموذج ده أقصد أن أنت مع بعض إخوانك ممن تشعر معهم بنوع تقارب ممكن تصنع ده لان للاسف وبرضه عشان اكون صريح معاكم معلش هو الدرس النهارده فيه تخبيط كتير غالب الناس دلوقتي لما بيمر بالازمه هو بيبعث بالسؤال يقول لي نريد حلا ايوه من الذي سيصنع لك الحل ليه يا جماعه دايما احنا منتظرين الحل ياتي من خارجنا ليه مستني الدرس الكبير يرجع او جماعة تتعمل تانية ليه ليه ما تكونش انت جزء من الحل ليه ما فيش ذاتية زي كان قلت لكم ان اللي ان بنسبة ما يعني بنسبة ما بحترس برضه اهو بنسبة ما اللي بينجو من القصة ديت اللي عندهم ذاتية في العلم وفي العبادة فقدان الذاتية ان انا ابحث انا عن الحل مش بس ابحث عن الحل ده انا اكون اكثر جرأة واقول ان تصنع انت الحل وان تكون انت وانت جزءا من الحل اصلا انت تكون جزء من الحل اكون جزء من الحل ازاي من هذه الحلول ان تكون ان تصنع مجموعة عمل انت اللي تصنعها ما انتظرش ان هي تحصل وبرضو هيبقى في بعض نصايح بعد كده زي منها انك ما تكونش مثالي في تصوراتك إيه إيه والنصيحة اللي قلتها قبل كده وكانت ناس بتزعل منها انك تتحرك بسرعة شوية افضل من انك تتوقف يعني هيبقى في شوية نصايح بعد كده بس خلينا النهاردة نتكلم على لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن نموذج عظيم بني نموذج الصحابة وفي سورة الحشر وسورة الحشر اللي فيها إجلاء اليهود وبتتكلم على قضايا كتير في الأخوة بين المسلمين وحتى الأخوة الزائفة بين المنافقين واليهود والأخوة الصادقة بين المهاجرين والأنصار والبداية بقدرة الله والختام بعظمة إنزال القرآن يعني سورة بصراحة عظيمة يعني سورة الحشر لها في قلبي واقع خاص وزي ما كنت قلت في خواطر رمضانية دي من الصور الواحد بيتهيب أصلا إنه يفسرها لكن كنت قلت برضو من نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي عايز يسمع تفسيرها إن ربنا يعني يسر الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد فسرها بصورة تحليلية اللي حابب يسمع الصورة بطريقة تفصيلية لأن أنا مش هتكلم النهاردة على تفسير أنا هتكلم عن وقفة تربوية في آيتين بس أو ثلاثة مش هشرح تفسير التفسير بصورة تفصيلية ترجعوا ممكن تسمعوا اللي عايز يسمع ممكن يسمع شرح الدكتور محمد مصطفى أو يقرأ لأي تف... إيه؟ تفسير من التفسير عايز أتكلم على آية 8 وآية 9 وآية 10 هلتقط بس التقاطات تربوية منهم فقط آية 8 وآية 9 وآية 10 نموذج مبهر نموذج عظيم نموذج يعني عظيم جدا في سورة الحشر جيل من أجيال الصحابة بصوا في سنن لإقامة أي بناء سنن يعني لو أنا عايز أقيم بناء يقول لك بتوع المهندسين مش عارف تحفر إيه وتحط أساسات وتعمل مش عارف إقامة أي بناء يحتاج إلى فهم وإدراك لطبيعة حياة الناس يعني لما يجي مثلا واحد يقول يا دكتور أحمد أنت بتقعد تقول الصحبة ومجموعات العمل ومش عارف إيه الناس أصلا محبطة أنا باجي أقول لهم يلا نعمل حاجة ما حدش بيرضى يجي أقول لهم يلا نعمل نقرأ كتاب نعمل مجموعة قراء يعني أنا أحيانا أنصح الإخوة يا عم اتقابلوا اتقابلوا مع بعض اقرأوا اقرأوا مجموعة رسائل ابن رجب اقرأوا تفسير اقرأوا مجالس القرآن لفريد الأنصاري يقول لي وبعدين يا عم طب اقراها الأول هم ثلاث أجزاء خلصهم وبعدين بقول لي بعدين لا تشترط ودي من ال... النصائح السلوكية المشهورة يعني لا تشترط رؤية الطريق كاملا اقرأوا اقرأوا كتاب اقرأوا رياض الصالحين التقي مع إخوانك على شيء من أمور الدين يبعث فيكم طاقة تعبدية زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الواقع المؤلم في خواتيم سورة يونس قال إيه اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ما هو هتدخل في إحباط تعذيب تعذيب تعذيب وتضييق وتضييق وتضييق من فرعون خلاص أرجع للبيت وما قالش كل واحد يعمل كده قال اجعلوا سورة الجامعة بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر لازم في الواقع ده يكون الحديث عن البشريات والآمال وبشر المؤمنين ف لابد من فهم كيف تقام وان الامر يحتاج الى مجهود الامر يعني يا جماعه مجرد انك تصنع مجموعه مع اخوانك او انت اخت مع الاخوات تعملوا تساهموا في مثلا في عمل مقرأة على الانترنت او في دعم موقع او في صناعة حاجة للاخوات او للبنات اي حاجة هتتعمل صعب الانسان يعملها مفردها محتاج يشتغل مع المجموعه ودايما العمل مع المجموع مؤلم لذلك كان في درس اسمه الاخلاق الاجتماعيه كنت اديت درس من واقع الخلافات اللي بتحدث اثناء العمل شغلك مع اخيك لازم هيعمل مشاكل الاحتكاك مع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم والدرس كله كان قائم على شرح الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم شوف النبي ربط على طول بين المخلطة والأذى طبيعي هيحصل لك أذى لكن هذا الأذى اللي من إخوانك أهون بكثير من أذى الوحدة ولا سيما أنا بتكلم على عموم عمومنا كلنا أغلبنا لا يتحمل هذا لا يتحمل الوحدة يعني طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أصناف وبنسبة ما أي مجموعة قوية بتنشأ مجموعة عمل بتبقى عبارة عن الثلاث أصناف دول بل غالبا اي عمل بيقام يعني اي عمل من الاعمال بيقام بيحتاج هذه الاركان الثلاثة ليقوم يعني اي دعوة بتصنع يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ركن اسمه الركن البشري يعني في اركان بشرية العنصر البشري عارف حتى في, في ببناء الدول والدول البناء الاقتصادي للدول في عامل مادي وفي عامل للزمن في عامل بشري يعني لك مثلا الدولة الصين او دولة حتى مصر او كده عندها مثلا وفرة في العامل البشري لكن ممكن يكون في نقص في كذا فازاي اوفر العامل البشري يكون ركن من اركان التطور مثلا الاقتصادي فانا هنا دلوقتي بتكلم هنا القرآن ودايما القرآن بيركز على العامل ده بل بل وصية عمر بن الخطاب او بلاش امنية قصدي عمر بن الخطاب لما قال للناس تمنوا فواحد قال اتمنى ملء هذه الحجرة ذهبا انفقه في سبيل الله والتاني قال اتمنى ملء هذه الحجرة عد واعتاد واحد فكر في المال واحد فكر في السلاح سيدنا عمر قال اما انا فاتمنى ملء هذه الحجرة رجالا من امثال ابي عبيدة من الجراح هو شايف ان وجود العنصر البشري الصح اهم لبناء الدعوات ثم يأتي بعد ذلك المال ويأتي السلاح فهنا وجود شوف حتى الترتيب هنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى في الترتيب الآيات قبل ما يتكلم على الناس اللي أنفقت اتكلم على الناس اللي ضحت يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة الحشر في آية 8 و9 و10 بيتكلم على ثلاث أصناف من الناس وجودهم بيصنع أي دعوة بتقوم ده النموذج الكامل على المستوى الواسع يعني لو احنا بنتكلم على مستوى كبير زي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طب لو انا هتكلم على مستوى صغير برضه في الاركان الثلاثة بنسبة برضه ربنا سبحانه وتعالى بدأ بمين بمن ضحى اول طائفة مين هم للفقراء المهاجر طبعا الآية لها سياق في توزيع الفيء وغير ذلك هتعرفوه اللي عايز ي... يعني اللي عايز يسمع يعرف التفسير وسياقه بالتفصيل انا قلت لكم يسمع تفسير ايه او يقرا لكن انا بتكلم على عشان واحد لما يس... عشان لو حد سال اللام دي متعلقه بايه للفقراء دي احنا قلنا دي خلاص دي هتسمعوها في في التفسير طيب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يبقى أنا عندي هنا ثلاث أصناف من الأصناف البشرية اللي لما بيوجدوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ويعني وجودهم في مكان بتنشأ الأعمال وبتنشأ الدعوات طيب ايه أهم طائفة موجودة أول طائفة التي ضحت بكل شيء للفقراء يعني شوف بدأت مش قبل ما يقول المهاجرين قال للفقراء أصبحوا فقراء ضحوا بكل شيء للفقراء المهاجرين بذل وضحى وترك وأوذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ ليه أصبح فقير؟ ليه هاجر؟ ليه أخرج؟ الثلاث حاجات ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أول طائفة لإقامة أي عمل أن تكون أو أن يكون من يكون صادقا إن في واحد عنده رغبة صادقة والله يا جماعة أحيانا تسمع مثلا قصة عمل مثلا حتى ابلكيشن تطبيق معين تلاقي واحد يقول لك أنا كنت مؤمن جدا بالفكرة وقعدت أشتغل عليها وقعدت عرضتها على كذا حد وسافرت مش عارف فين عشان اتعلم ورحت لفلان اعرض عليه وفلان هزاني وقال لي ده فكرة اي كلام ورحت مش عارف فين ويقعد يشرح وفي يقول لك وبعد مش عارف اربع سنين من البحث ولما الفكرة اكتملت لقيت واحد قال لي انا ممكن اتبنى الفكرة وينفق عليها واحد تاني دعمني وبعد ما عملنا كده لقيت بعد كده مجموعة من الناس قالوا احنا ممكن نشتغل معاك بصورة تطوعية وبعد كده البرنامج انتشر واستعمل هو ده بالظبط نفس الخطوات لحاجات كتير كتير من المواقع اللي موجودة على فكرة والأعمال الموجودة نشأت كده إن بدأت الأول بشخص صادق في الفكرة عايز يطبق فكرة عايز نفسه يعمل حاجة حاسس مجرد إن إن يحس مثلا حتى إن الناس حواليه مش عارفة تقرأ القرآن أو عندها في بعض معلومات الدين أساسية عندها وهو مش مش عارفينها إن يكون صادق عنده صدق والصادق يبذل ولا ينتظر شيئا الصادق يبذل ولا ينتظر شيئا فما ما تتصوروش انه إيه لان ما, حص... ما, ما, ما, ما كانوش منتظرين شيء يعني هو مش بيعمل سي في معين لا لا ده الفكرة بداخله حرقة لا يستطيع ان هو إيه ينام دون أن تطبق هذه الفكرة أو أن تكون واقعا قاعد مشغول كيف تصبح الفكرة التي بداخل على فكرة يا جماعة وده حتى في الأمور الدنيوية إذا لم يمتلك الشخص ال ال ال مثلا الدعم الدنيوي انه يقوم فكرته ممكن يبقى صاحب فكرة ويسعى عليها لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له من يساعده فأول طائفة طائفة الصادق الذي يبذل ويضحي ويبتغي فضلا من الله ورضوانا ويفعل ذلك نصرة لله ورسوله احنا عايزين مثل هذه الكوادر التي تبادر انا بسميه الكادر المبادر كنت اتكلمت بس للاسف مش فاكر في درس ايه عن ما يسمى بث... اظن تقريبا الحور بعد الكون فيما يسمى بثواب الاوائل ان في مجموعه من الاوائل اللي بتبدا الشيء اللي بتشق الظلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بهم زي ما ربنا قال فرقنا بكم البحر تعبير فريد الانصاري هنا في الايه دي كان رائع ان هنا انت ربنا بيشق بيك ال الاحباط وبيشك بيك الشلل والكسل الموجود بتستعمل في ذلك ان تكون انت النواه التي يلتف حولها الالكترونات مره اخرى وتنشط في الحياه الالكترونات لا تتحمل ان تتوقف في كتير ناس حواليك لا تتحمل ان تتوقف لكن تبحث عن نواه تدور حولها ومعها فدورها ان هي بتقدم البشرى والامل والطاقه والافكار والاعمال وتبذل طبعا يستحيل كل الناس تبقى كده لكن منا من يستطيع ان يكون هذا الرجل وهذه المراه اللي تكون هي النواه اللي اللي, اللي تبدا تحرك الناس وتسعى وت و ويكون صادقا وتكون صادقه في هذا الامر وكم من اعمال حتى لو الناس تراها صغيره ولكنها عند الله عظيمه بدات بنواه بدأت بصادق شخص يحمل فكرة يبذل ويضحي من أجلها كثير من المجالس الموجودة العلمية والمواقع التعليمية هي بدأت أن شخص مؤمن بهذه القضية ويضحي من أجلها ويبذل ولا ينتظر شيئا مش عاملها مثلا يكسب من وراها وده برضو هنا أنا مش بناقش حكم أنه يكسب من وراها أنا بتكلم حتى مش عاملها ده هو المحرك الأساسي والدافع الأساسي له أن ينصرون الله ورسوله يبقى دي أول طائفة التي حينما توجد تبدأ بقى ده زي ده الأساس اللي تحت الأساسات مش كده دول أول من يدخلون الجنة فقراء المهاجرين دول أول من يدخلون الجنة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في في يعني في حتة كده بالنسبة لي دايما مؤلمة أول لما بقراها بتكون مؤلمة قوي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يموت أحدهم وحاجته في صدره يا الله لا يستطيع لها يعني جواه كان جواه طموحات زيه زي بقية الناس يا جماعة ما هو بني آدم كان جواه آمال لكن ضحى بيها كان جوا كان بداخله عادي زيه زي بقية الناس الناس احيانا بتتصور ان اللي بيضحي عشان الدين انه اصلا ما كانش جواه اي طموح مين اللي قال هو جواه طموح دنيوي عادي جدا وضحى مش لازم على فكرة هو ممكن يكون بيضحي حتى بأوقات لعبه بأوقات فراغه بأوقات نومه وعشان يجمع الناس هو لازم يبذل لازم واحد يتحرك ده الصنف الأول الص... لنا ال... أو اللي ربنا بقى سماهم دول الصادقون الأول صادق والصدق في شيء بيسهل هذا الأمر قلت لكم حتى لو في الدنيا فلان كان صادق في انه كان عايز يعمل مشروع كذا ونجح فيه برضه لا يلزم ان كل مشروع ينجح سواء ديني او دنيوي دي بقى من الاحترازات لا يلزم من ذلك في سنة ربنا سبحانه وتعالى وفي مشيئة الله وفي إرادة الله بل ربنا سبحانه وتعالى قال وأخبرنا ورسلا لم نقصهم عليك والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي وليس معه أحد خلاص يعني مش مش معنى ان احنا بنقول ان الدواء ده بيساهم في العلاج ان كل اللي هياخده هيخف تمام طيب يبقى الطائفه الاولى الذين ضحوا وبذلوا هم الصادقون لما الطائفه دي بتيجي انا عايز اقول لكم انا من كتر ما سمعت قصص لاعمال ومعاهد علميه ومواقع وجل... يعني قصص كتير من ناس يعني بفضل الله على مدار مثلا ما يقارب 20 سنة تحس ان هي نفس الفكرة شخص او مجموعة ناس صادقة وفي بداية الفكرة ما عندهمش لسه الادوات يعني لذلك بعض الناس يسخر هتعمل ده ازاي مين اللي هيساعدك انت معكش دعم ليها طب ها مش عارف ايه ثم مع استمرار صدقهم وبذلهم وتضحيتهم يبعث الله لهم من يعينهم يبعث الله لهم من يعينهم تاني معلش يبقى بقول مع استمرار بذلهم وتضحيتهم يعني عايز اقول ايه هو ربنا بعت الانصار امتى بعد كام سنة بعد 13 سنة يوم واحد يقول لي بقى من اللي ايه التطبيق الحرفي بقى يعني انا لازم ادفعها 13 سنة عشان ربنا يبعت لي اللي يساعدني اقول لك لا لا عادي انت ممكن اقل وممكن اكتر مش لازم يبقوا 13 ممكن ما يبعتلكش حد ممكن تموت في الطريق ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله طيب يبقى اذا الطائفه الاولى طائفه الصادقون انا بقولها هي الصادقين يعني كمضاف اليه لكن قصدي الصادقون عشان لفظ الايه هؤلاء الصادقون الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ربنا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبعث الانصار بقى من يناصرك ويدعمك دعم بكل شيء ممكن يدعمك بالمال ممكن يدعمك بالصحبه ممكن يدعمك معنويا يدعمك بالتشجيع تجد ان هنا ربنا يبعث لك الانصار من يناصر فكرتك الذي يناصرك طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الطائفة دي يا جماعة مهمة قوي قوي قوي وللأسف احنا بنغفل عنها في الواقع ليه بقى عشان نكون واضحين وصراحة مع بعض مش كل الناس عندهم مواهب ان هو يكون عنده فكرة ويبذل ليها مش كلنا كده لكن جزء كبير مننا ممكن يساعد يعني يعني هقول لكم حاجة لسه قريب جزاهم الله خيرا القائمين على المكتبة الشاملة فتحوا باب التبرع انا ممكن ما يكونش عندي القدرة ان انا اعمل التطبيق بتاع المكتبة الشاملة ما يكونش عندي القدرة ان انا اضيف الكتب وانتقي الكتب واقوم بتشكيل الكتب ما عنديش القدره لده خلاص طب ما في باب انك تكون من الانصار سواء مش الشامله او غيره يعني اقصد ان باب النصره بيكون اوسع من باب تطبيق الفكر لكن في مشكله بقى باب النصره ده بقى ايه بقى المشكله يعني زي ما الصادق واجهته ابتلاءات انه هيضحي وانه هيترك وانه هيترك ماله ارضه وهيترك اوقاته لو احنا نسقط علينا ممكن يترك اوقات نومه ممكن ايا كان ال ال الانصار بقى بتواجههم ابتلاءات ايه بقى الابتلاءات ديت انه ممكن يبذل من الخلف ولا يرى يعني هو قاعد بيتعب وبيصرف وبيتحرك عارف زي ما واحد مثلا كان احيانا يقول ايه انا اسخر عربيتي مثلا ان انا اوصل الداعيه فلان لخطب الجمعة أو للدروس ممكن اللي, اللي بيسخر سيارته ده هو شخصية مرموقة أصلا مثلا لكن هو بيضحي فقد لا ينظر له وبيضحي هو كمان لكن الناس لا تراه يكون في الخلفية وكان لذلك أنا بحب برضو المقطع الجميل قوي بتاع نعمان خان اللي هو العمل لله ليس فيه أدوار للبطولة حاجة زي كده إن في أدوار كتير لنصرة الدين مش لازم يكون الدور ده البطل احنا احيانا بتغلبنا فكرة ان عايز اكون البطل طب وليه ده, ده يا جماعة اللي بيبذل وما بيظهرش في الصورة ده بي يعني يا ربنا يتقبل ده بياخد ثواب شافي صافي لا يقعد ينازع رياء ولا مشكلة ده بالعكس ففي دور النصرة مشكلة دور النصرة ده انه قد يجد الانسان في صدره تجاه من ينصره من انا اللي صرفت انا اللي بذلت انا اللي عملت لولا ان انا صرفت ما كانش المشروع ده قام لولا ان انا دعمت لولا ان انا لولا ان الفريق مش عارف بيعمل ايه لولا ان المبرمج هو اللي مش عارف عمل ايه لولا اللي ايا كان بقى اي حسب كل مشروع واحتياجاته ان في واحد ضحى وبذل وصاحب فكره وعنده قدره على تطبيقها وضحى من اجلها لكن محتاج أنصار محتاج أعوان يجي بعد كده الأعوان دول ممكن منهم من يمن يبدأ يمن عليه بقى آه، ويدخل بقى الايه لذلك آه، قول الله سبحانه وتعالى لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أنا هشرح الآية سريعا كده بس الأول يعني إيه حاجة حاجة مش مش معناها حاجة بتاعتنا بال- بالعامية المصرية يعني م- م- مش معنى الآية مفيش في صدره أي حاجة لا حاجة اللي هو من ال- من الحوج من الاحتياج يعني مش محتاج حاجة من اللي قدامه بيبذله بس لذلك قال بعضهم حسدا وقال بعضهم أذى وقال بعضهم حزازة وقال بعضهم منا أيا كان لا يجدون في صدورهم حاجة يعني بيبذل لا يريد منه شيئا ولا ينتظر منه شيئا حتى ركز بقى معايا حتى لو كان هذا الذي يبذل يحتاج بالفعل ولو كان بهم خصاصة ما هو جواه احتياج يعني انا واحد رايح انصر واحد بيعمل مشروع وانا اصلا عندي احتياج فتقول لواحد ادعمه يقول لك طب ما انا محتاج اللي يدعمني ماشي يا سيدي لعل يعني لعلك ترزق ببركه اخيك حديث للاسف الناس عارفه الحديث الضعيف ومش عارفه الحديث الصحيح اللي هو الحسن حسنه كتير من اهل العلم ان رجل كان آه، يعني يتفرغ للعباده ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كان بيحترف يحترف يعني بيشتغل وبينفق على اخيه فذهب ذلك المحترف محترف يعني ال- الشغال الصنايعي اللي بيص... اللي بيقوم بحرفه يشتكي اخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق ببركه اخيك فلعلك ترزق بدعمك لأخيك ففكرة الدعم دي فكرة غايبة ليه طب ما تشوف شوف حد ادعمه عندك وقت عندك اعمل أي حاجة وبصراحة آه، برضو عشان يعني الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا بيجي لي رسائل آه، أنا عايز أساعد أخت أنا عايز أساعد آه، ممكن أعمل إيه طب أقوم بتفريغ طب أقوم بترجمة طب مين من المشايخ ممكن مش عارف محتاج مساعدات في إن إحنا نعمل فريق للموقع تجد فضل الله إيه، في ناس إيه، الواحد ممكن يكتب تغريدة ينشر مثلا إيه، عن موقع مثلا معين إيه، لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد في التعليقات طب اللي عايز يدعم الموقع ده لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه إيه، لما حصلت المقاطعة كتير من الناس يعني الناس بداخلها الخير لكن احيانا مش بي- ما بيكونش في تصوره في تصوره الذهني ماذا يفعل لذلك احنا قلنا هنا أهمية وجود هذه الأنوية لذلك ميزة يا جماعة مجموعات العمل عن فكرة الجماعة إن الجماعة بتقدم نواة واحدة الدين لا يسع ذلك الدين أكبر من أن يحتوي جماعة واحدة أصلا ودي قيمة تعدد الأنوية واختلافاتها وتصوراتها واتجاهاتها وده نواة علمية وده آه، دعوية وده اجتماعية خيرية فتنوع هذه الأنوية بيعطي براح للاختيارات واتساعات شخصيات الناس يبقى الطائفة الأخرى الذين الأنصار تبوأوا والتبوأ في تمكن من هذه الدار اللي هي المدينة والإيمان من قبلهم وهنا العلماء اتكلموا يعني إيه تبوأ ال- الإيمان من قبلهم يعني هل سكنوا الإيمان هل ده تعبير مجازي على تمكنهم من الإيمان ده مسألة تبوأ الإيمان ولا كلمة من قبلهم برضو يعني إيه من قبل المهاجرين فهل كان في إيمان خاص معين زي البذل والتضحية هم قدموه قبل الأنصار ولا من قبل مجيئهم آمنوا في المدينة من قبل يعني اختلافات المفسرين لما تراجعوا التفسير وخدوا بالكم من أول آه، أول وصف خدوا بالكم بس ركزوا في دقائق الكلام يعني عايزكم بعد ما أخلص تقرأوا تقروا الثلاث آيات كلمة كلمة كلمة كلمة كده أول وصف وصف به هؤلاء تجاه إخوانهم هو إيه يا جماعة؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان قليل أول وصف إيه؟ يحبون تحب أخوك لأنك بتحب الخير أنت بتحب الدين ينتشر فلما تلاقي فلان بيساعد في نشر الدين أنت بتحبه ليس بينك وبينه نسب كانوش يعرفوهم أصلا يحبون من هاجر اللي بيضحي حب ال... يعني خليك دايما بداخلك مشاعر حب للي بيقدم للدين اللي بيبذل للدين حتى لو أخطأ اغفر لنا وزي الطائفة اللي هتيجي بعد كده بقى يحبون من هاجر إليهم ومهما حتى حاول أن يبحث في صدره عن شيء تجاه إخواني لا يستطيع لا يجد لا يجد دي كأنها بعد بحث لا أجد ما أحملكم عليه لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني أنا آه، زي اللي هي إيه الآية بتاعت النحل اللي هي آية إن الدب- الدواب تبلغ بكم حاج لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ال- ده معنى الحاجة إنك أنت تكون محتاج لشيء أو أن تصل إلى شيء وتحملوا أثقالكم إلى بلده لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لا مش دي الآية كان في آية تقريبا عن ال... ال- وفي برضه اه كلمة الحاجة جت في سورة يوسف إيه، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها فهم لا يجدون أي احتياج يعني هو يا جماعة يحب ويبذل ولا ينتظر شيئا ولذلك هتجدوا اللي يرجع بقى لكتب التفاسير وخصوصا التف... ال- الأثرية مش هتم بنقل الآثار هيجد آثار جميلة عن علاقة الأنصار بالمهاجرين وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ال- ال- الفيء ثم آه، يعني يتنازلون عن نصيبهم لإخوانهم ويرضون برجوعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبكون آه، شوقا لنبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فالمشاعر دي مشاعر جميلة إن أنت مش بتدعم وانت ب... في نوع من المن والأذى والحسد والحقد والغيرة لا لا هو مش في صدره حاجة ذلك جت نكرة ما فيش حاجة لا يجدون في صدورهم حاجة بالرغم مما أوتوا يعني المهاجر اللي ضحى بدأ يظهر أو بدأ يح... يحصل أشياء وانت بتبذل وانت مش منتظر حاجة لا يجدون في صدورهم حاجة انت منتظر الثواب الأخروي وفقط مهم قوي انك تستحضر قول عمر بن الخطاب ولكن الله يعرفهم في كتير وانا اعني ما اقول كتير من الاعمال الدينيه الموجوده وراءها اناس لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى ولعل الله يبارك في هذه الاعمال باخلاص احدهم الذين لا يعرفهم الا الله سبحانه وتعالى فالانسان لا يستنكف ابدا ان يكون من هذه الطائفه طائفه ال ال الذين يبذلون يعني إذا كانت الطائفة الأولانية الصادقون ربنا سمى الثانية المفلحون وده يعني تسمية جميلة أو إنه نجح إنه كان اختبار صعب ليه يا جماعة اختبار صعب لأن نفسه تنازعه طب وأنا أدي لأخويا ليه طب ما أدي لنفسي طب ما أنا يعني أ- أ- أقسم زي الأنصار كده تخيل بيقسم بيته وحياته مع أخوه ليه طب ما يروح يشوف ح- طب ما يروح يشتغل تقول لواحد مثلا إيه انك ال- ال- الموقع ده او ال- مش عارف زي ما قلنا ال- المكتبه الشامله او غيرها محتاج دعم او راعي اخوانك يقول لك طب ما انا طب ما انا محتاج انا كمان طب خلاص ذلك الذي يستطيع ان يتغلب على شح نفسه لان نفسه بتنازعه دايما اللي بيز- اللي بيبذل لدعم الاخر نفسه تنازعه تاني الذي يبذل لدعم الاخرين ولا يظهر في الصوره نفسه تنازعه فمن استطاع أن يوق شح نفسه فهو المفلح فأولئك هم المفلحون يبقى دي الطائفة الثانية اللي بوجودها بتقوم الأعمال يبقى أنا ممكن شخص بيضحي ممكن شخص يدعم ممكن شخص مش ربنا قال اجعلوا بيوتكم قبلة ممكن واحد يفتح بيته ممكن واحد يجيب كتب يديها للناس اللي عايز تقرأ عايز ناس عايز تقرأ في الحديث عايز تقرأ رياض الصالحين يجيب هو كتب لل- للناس في المسجد يقدم دعم للآخرين حد كان بيقول لي ان هو يعرف واحد صديقه يعني كان بيوزع كتاب رياض الصالحين عايز فكرة ان الناس تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأله قال له انا مش عارف انا مش لاقي باب اعمله في الدين فقلت يعني اجيب للناس كتب جايز هي اللي تقرأ فأولئك هم المفلحون الطائفة الثالثة اللي بعد ما العمل بيقوم بتيجي تجد ان العمل قام بتستفيد منه لذلك برضو عشان برضو الناس تفهم ما تفهمش كلامي غلط إيه، مش عايزين دايما احنا نتعود قضية النقد للسابقين دون ان آه، يعني للأسف بننسى فضلهم كتير من انتشار الدين الموجود بسبب السابقين فنحن ندعو لهم هتقولي طب ما في اخطاء طب ما هو اصلا الآية بتقول بدأت ربنا اغفر لنا ولإخواننا عادي ممكن يبقى اخطاء انا بدعو له بالمغفرة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني انا جاي بعده فاستفدت من اللي هو قدمه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين بلاش اجي ابقى عايز اهدم اللي قبلي وخلاص لا اغفر لنا حتى لو في خطأ انت بتتجاوزه وبتصلحه وتدعو اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لأن هو سبقك فأنت ممكن تشعر بنوع من الغل تجاهه أو مش قادر تتحمل خطأه طيب اسقاط ده اللي أنا عايز أقوله بقى في الواقع إن بتأتي أحيانا طائفة تنتفع من العمل الذي قام أقل حاجة تعملها أن تنتفع وتدعو مش قادر تضحي وتبذل مش قادر تدعم وتنفق انتفع دون أن تؤذي انتفع وادعو لهم أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى واحد يقول لي طب في أعمال كتير في الدين موجودة لا قادر أضحي وأعملها ولا قادر ولا أستطيع أن أبذل معهم وأن أدعم معهم أن أكون من المهاجرين ولا من الأنصار لا من المضحين الصادقين ولا من الباذلين المفلحين أنا فقط من المنتفعين وماله انتفع وادعو لهم طب ويعني معنى كده ان اسكت على الاخطاء لا طبعا اسكت على الاخطاء ولكن في ادب لذلك والنصيحه دون ان تهدمهم فهنا بتبدا خلاص الصوره بتكتمل فاي عمل غالبا بيتكون من الثلاث اركان دول ركن اللي ضحى وبذل وكان صادق في فكرته اللي دعم وبذل ونصر وكان صدره طاهر فكان مفلح انه وقي شح نفسه الطائفه الثالثه اللي جت واستفادت وانتفعت فكانت طائفه طيبه إيه لم تجد في صدرها غلا بل كانت تدعو الله سبحانه وتعالى ان يصرف اي شيء ياتي في صدرها فانتفعت وكانت تدعو لهم ان يغفر الله لهم وان يلحقهم على خير يبقى انا دلوقتي لو انا عايز استفيد بالكلام ده في واقعي ان انا مش لازم انتظر يا جماعه حل ان انا اكون من اللي عنده فكره ولو فكره بسيطه اعملوا اي حاجه اياكم والقعود اياكم والكسل النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل كنت حتى مش فاكر كتبت قريب او نشرت اه كنت نشرت على قناه التليجرام المنشور بتاع بدر السوعي الشيخ بدر على موضوع التسرير المتعة أو المتعة اللي بيمارس كل حياته من على السرير قضية الكسل وخطورته فعلا هو بيدخل في كتاب حد من الأخوات أظن علق قال ولعل في علاقة بين الهم والحزن والعجز والكسل وكانت التقاطة لطيفة فعلا الجمع بين الدعاء ده في دعاء واحد قصدي من الهم والحزن والعجز وانا كنت شارح الحديث ده في خطبه لوحده الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل دي انا كنت بسميها المعوقات في معوقات داخليه ومعوقات خارجيه والنبي صلى الله عليه وسلم بدا باكثر المعوقات الداخليه الهم والحزن وعجز وكسل وجبن وبخل وبعد كده بقى غلبت الدين وقهر المعوقات الخارجيه في الاخر فالانسان يتحرك اعمل اي حاجه اجتمع مع اخوانك على اي عمل صالح تجاوزوا الخلافات ابذلوا اي شيء لان ال ال ال يا جماعه الكسل مؤلم والعجز مؤلم بيصاحبه هموم والهموم بتتزايد وبيدخل زي ما قلت الانسان في المنطقه المظلمه اللي تخليه بيفقد نوع بيفقد التوازن النفسي وبعد كده افكار سيئه بتتوارد الى ذهنه واحباط وترك للطريق انا ايه اللي وصلني للمنطقه دي ولو عمل بسيط لقاء كل اسبوعين التقوا اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه انشروا البشريات بشر المؤمنين لكن انا كن قاعد متكاسل مهموم مغموم اكتفي بمجموعة من اللايكات اسمع الدرس وانا على السرير فده يعني ممارسة الحياة فعلا جزاه الله خير الشيخ بدر المشروع بتاعه رائع ممارسة الحياة من على السرير دي بالرغم ان هي بتعطيك ايحاء انك انت مع العالم اجمع وانت بمفردك اصلا بتتكلم فلان وتراسل فلان ولايك مع كذا وتعلق على كذا تشعر بنوع من الدوشة لكن أنت بمفردك أصلا يعني أنت في الآخر ثم ماذا الكهرباء قطعت مثلا كل ده بيختفي من حياتك لا ابحث عن واقع يعني برضو عشان ما نوصلش لفكرة التطبيق الحرفي اللي ظروفه اللي حياته اللي طبيعته اللي شخصيته أيا كان الكلام لا يؤخذ بحرفيته ده بي... لازم يكون عندي فقه للتعامل مع المواعظ انا بحاول اجمع الماده دي ان شاء الله فقه التعامل مع المواعظ مش التطبيق الحرفي اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم وان يستعملنا جميعا نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل غلب الدين يقول الرجال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته